بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين احنا في رسالة العبرانيين إصحاح اتنين لمعلمنا بولس الرسول معلش نراجع مرة تاني رسالة فريدة من نوعها لأنها مختصة بالمتنصرين أو المسيحيين من أصل يهودي اللي تعرضوا في القرن الأول لاضطهاد شديد من بقية اليهود اللي رفضوا الإيمان وبعضهم كاد يرتد فمعلمنا بولس انشغل بتثبيت إيمانهم وتأكيد أن المسيح له المجد تكمل فيه كل النبوات وهو موضوع العهد القديم زي ما هو موضوع العهد الجديد الرسالة دي ماشية بأسلوب المقارنات تميل في كل إصحاح إلى مقارنة ربنا يسوع له المجد بحد في الأول قارنوا بكل الأنبياء وبعدين قارنوا بكل الملائكة وبعدين في إصحاح اتنين قارن الخلاص في العهد القديم بخلاص العهد الجديد والشريعة المسلمة على يد ملاك إلى موسى بالشريعة التي أتى بها ابن الله المسيح إلهنا وبعدين في إصحاح اتنين بدأ يشرح لنا لماذا تجسد المسيح ولأنه بيكلم متنصرين من من أصل يهودي أو عبري فبدأ بالمزمور الثامن المحفوظ والمشهور عندهم اللي بيقولوا عليه مزمور خاص بالمسيح اللي بيقول من هو الإنسان حتى تذكره وابن الإنسان حتى تفتقده أنقذته أو وضعته قليلا عن الملائكة ولكن بالمجد والكرامة توكته أخضعت كل شيء تحت قدميه وبعدين ابتدى يشرح وقال الكلام ده ما ينطبقش على كل إنسان لأنه فين أخضعت كل شيء تحت قدميه ومن هو هذا الذي وضع قليلا عن الملائكة وبالمجد والكرامة توج وابتدى يقول ده ربنا يسوع المسيح بتجسده تنازل ووضع قليلا عن الملائكة لكن بألم الموت والقيامة تمجد وكلل بالمجد والكرامة فقال ان المزمور بيتكلم عن المسيح له المجد المتجسد من اجل خلاصنا وبعدين ابتدى يشرح انه كان يليق به عشان يكمل خلاصنا انه يدخل في الالام الشديده اللي دخل فيها دي وده العدد اللي تقريبا وقفنا عنده آه نقرا من عدد تسعه يقول ايه الذي وضع قليلا عن الملائكه يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامه من اجل الم الموت لكي يذوق بنعمه الله الموت لاجل كل واحد لانه لاق بذاك الذي من اجله الكل وبه الكل يعني له الكل وبه الكل هو الاول وهو الاخر هو البدايه هو النهايه هو الكل في الكل لاق بذاك الذي من أجله الكل يعني من أجله خلق كل شيء وبه الكل يعني به خلق كل شيء وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالألم قال يعني كان يليق به أنه يتألم كل الألام دي عشان يتمم خلاصنا وعشان كده ربنا يسوع على الصليب قال قد أكمل يعني أنا أكملت كل شيء أكملت النبوات تممت كل ما قيل وخدت في جسدي كل الآلام اللي تستوفي عدل الله وعقاب كل الخطاة والخلاص أصبح لكل من يؤمن ويعتمد فهنا بيقول وهو آتم بأبناء كثيرين إلى المجد ممكن واحد يقول إيه ما هو بدل بولس كده فيلسوف كان ممكن يقول الذي من أجله الكل وبه الكل وهو آت بالكل لا الحقيقة في دقة في الوحي هو من أجله الكل يعني الكل خلق له وبه الكل يعني به كان كل شيء لكن ما ينفعش يقول وهو آت بالكل ليه لأنه ليس الكل يقبلون الخلاص ويقبلون الفداء ويقبلون الإيمان هو آت بأبناء كثيرين في ناس كثيرة هتؤمن من آمن واعتمد خلص ولكن من لم يؤمن يدان فعشان كده بالرغم ان هو مشي على كلمة الكل بتكرار وإلحاح عشان يقول لنا المسيح جه واحد مننا عاوز ياخدنا كلنا لأن هو اللي عملنا كلنا به وله قد خلق الكل ولكن هو آت بأبناء كثيرين مش بالكل ليه؟ لأنه بسابق علمه عارف إن في ناس هترفض في ناس هتعند في ناس مش عاوزة الباب الضيق مش عاوزة الصليب مش عاوزة الفداء مش عاوزة بر الإيمان مش عاوزة تمشي مع ربنا عاوزة تمشي مع الشر وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام برضه سماه رئيس الخلاص ليه لأن هو المسؤول عن خلاصنا يعني هو أساس الخلاص هو أصل الخلاص هو صانع الخلاص وهو رئيسه لأنه هيتقدم الطريق قدام كل البشرية يدخل الموت يغلب الموت يدوس على الموت يطلع بالقيامة يصعد للسماء ويفتح سكة الأبدية فاسمه رئيس الخلاص كأنها كانت معركة بين البشرية وبين الموت هو كرئيس انتصر لحساب كل البشرية وبعدين يدخل في حتة مهمة بقى لأن المقدس خلي بالكم العربي هنا مهم مش المقدس لأن المقدس فاعل هنا والمقدسين جميعهم من واحد فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة المقدس هو مين ربنا يسوع له المجد هو القدوس وهو المقدس المقدس يعني إيه الذي يقدس الآخرين فهنا ده لفظ فاعل مش المقدس المقدس دي تعود علينا احنا احنا مقدسين بالروح القدس لكن هو مقدس الفاعل يعود عليه هو والمقدسين اللي هم اللي بقى يؤمنوا ويدخلوا من باب الكنيسة والأسرار المقدس والمقدسين هم من واحد يعني ايه يعني الله الآب اختار ان ابنه الوحيد القدوس النور من نور والإله من إله هو الذي يقدس كل البشر ليكونوا أولادا لله مثله كأننا من واحد لنعود في الآخر ليكون لنا أب واحد أبونا السماوي هو الآب الكلمة فكلمة هما من واحد يعني من الله وإن كان بعض القديسين فهموها كمان على أنه المقدس طبيعة واحدة يعني لازم الاثنين يبقوا ليهم نفس الطبيعة عشان يقدر المسيح يقدسهم بمعنى لو تفتكروا احنا اتكلمنا عن شروط المخلص المسيح له المجد الوحيد اللي يقدر يخلص البشرية ليه لانه اولا بلا خطية لو كان عنده خطية يبقى يحتاج هو ذاته الى خلاص لكن المسيح له المجد قدوس بلا خطية اثنين هو غير محدود فممكن ينوب عن كل البشر ثلاثة هو قادر على القيامة هو أقوى من الموت فلو دخل على الموت يذوق الموت لكن لا يغلب من الموت احنا لو دخلنا الموت ما نطلعش نتغلب نتذل في الموت أربعة هو لابد أن يكون إنسان كامل له طبيعة كاملة بشرية عشان نبقى احنا وهو طبيعة واحدة فينوب عننا فلأنه إله هو غير محدود ولأنه إله هو بلا خطية ولأنه إنسان هو قابل للموت ولأنه إنسان هو من نفس الطبيعة البشرية بتاعتنا يبقى هو الوحيد اللي ممكن يخلص أو يفدينا هنا يجي الشرط بتاع المقدس والمقدسين هما من واحد عشان كده يقول إيه لهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة دي فكرة جديدة أو لفظ جديد بقى المسيح له المجد لما تجسد أصبح بيبص لينا كبشر بقينا إخواته طب زي رب ده أنت إلهنا لكن بتجسده بقى واحد مننا بقى بكر بين إخوة كثيرين بقى أخونا البكر بقى آدمنا الجديد آدم الجديد بتاعنا بقينا احنا وهو اخوات في اللحم والدم اخوات في الإنسانية فعشان يكفر عننا وينوب عننا بقى هو بيقول علينا اخواته ليه؟ لأنه هيقول للأب السماوي أبانا زي ما احنا كمان بقينا نقول للأب السماوي أبانا تاني أفكركم هو يقول للآب السماوي أبويا أو يا أبتاه بحكم الطبيعة لأنه إله حق من إله حق هو الابن الكلمة إحنا نقول أبانا بالنعمة يعني إيه ربنا أكرمنا أنعم علينا دعانا أولاده فبقينا نقول له رب أنت أبونا بس إحنا مش من طبيعته ما إحناش آلهة منه حاشا احنا بشر مخلوقين لكن بنعمته تبنانا فبقينا نخاطبه كما يخاطب الابن الوحيد بلفظ يا ابونا او يا ابا الاب ابا الاب يعني انت هو ابويا فبقينا نقول ابانا الذي فكاننا بقينا اخوات ربنا يسوع له المجد ليه لما شاركنا لحمنا ودمنا بقينا اخواته في الطبيعه البشريه كل ده ليه عشان يقدسنا لانه لو فضل هو بعيدا عن طبيعتنا طب هيعمل التقديس ازاي هيقدس طبيعتنا ازاي ما كانش يتحد بيها عشان يدينا اللي جواه ده التعبير اللي استخدمه اثناسيوس والح عليه وحفظته كل الاجيال ويا ريت كلكم تحفظوه تعبير جميل قوي يلخص القصه لما قال هو اخذ الذي لنا وأعطانا الذي له يعني إيه هو أخذ الذي لنا يعني خد طبيعتنا لحمنا ودمنا وأعطانا الذي له هنا مثلا القداسة إحنا مش طبيعتنا القداسة إحنا مش وش قداسة بسبب الخطية لكن هو أخذ خطايانا وحملها في جسده وأعطانا الذي له قداسته هو أخذ الموت اللي أصبح ماشي في جسمنا وأعطانا الحياة الأبدية اللي هي من صفات طبيعته هو أخذ العار والخزي والذل بتاع خطايانا وأعطانا المجد والكرامة والعز اللي يليق به هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له عملها ازاي دي ربنا يسوع بتجسده تجسده يعني ايه يعني خد طبيعة بشرية كاملة حقيقية وجعلها طبيعة خاصة به بقى واحد مننا هل لما بقى واحد مننا لم يعد إلها حاشا حاشا احنا في التسبيح هنقول ايه لم يزل إلها أتى وصار ابن بشر لكنه هو الإله الحقيقي أتى وخلصنا فمحدش يتصور ابدا ان التجسد حد لاهوت المسيح لا حاشا لاهوت المسيح لاهوت كامل لاهوت المسيح لاهوت حقيقي في كل صفات الله له المجد لكنه بتجسده كمان بقى في كل صفات الانسان بلا خطيه واحده نرجع للايه تاني معلش الجزء ده دسم فبناخده بالراحه شويه يقول لان المقدس مسيح له المجد والمقدسين اللي هيتقدسوا به هما جميعهم من واحد من الله الواحد ومن طبيعة واحدة بشرية لهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة يبقى ربنا يسوع دعانا إخواته لأنه أشركنا في بنوته للآب فبقينا احنا كمان بنقول للآب يا أبونا فبقينا زي إخواته برضه فاكرين المثل اللي حكيناه المره اللي فاتت يكون ابن لابوه الاب كريم وطيب فراح يتبنى عليه اولاد تانيين والابن هو اللي عاوز كده فالاولاد اللي جايين بالتبني بقى ده اخوهم وبقوا يقولوا للاب يا ابونا بس هم طبعا واخدينها نعمه واخدينها نعمه لكن من فضله ومن خيره أصبحوا أولاد لله شبهه لهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة معلمنا بولس لازم يثبت كلامه دايما بآيات من العهد القديم ليه؟ لأنه بيكلم يهود مسيحيين ولازم يقنعهم أن اللي بيقوله ده موجود في الوحي في العهد القديم ما هواش معلومات جديدة في العهد الجديد فيقول إيه قائلا قائلا يبقى قائلا في النبوات دي في مزمور 22 أخبر باسمك أخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك واحد يقول مش باينة قوي إنها تنطبق على المسيح لو قريت كل المزمور ما أصل بقى اليهود مذاكرين عننا المزامير في الوقت ده كانوا حافظين المزمور ده بيبدأ بكلمة إلهي إلهي لماذا تركتني ودي اللي قالها المسيح على الصليب وفي نص المزمور يقول ثقبوا يدي ورجلي أحصوا كل عظامي كلام دقيق جدا على المسيح وفي آخر المزمور يقول إيه أخبر باسمك إخواتي يبقى اللي بيقول ثقبوا يدي ورجلي وأحصوا كل عظامي اللي هو ربنا يسوع بيقول في آخر المزمور أخبروا بيكلم الآب أخبروا باسمك إخواتي يبقى بان فعلا أن المزمور المسياني اللي هو نمرة 22 اللي بيبتدي إلهي إلهي لماذا تركتني اللي ربنا يسوع حب يفكر اليهود بيه وهو على الصليب اللي بيشاور إشارة دقيقة جدا على الصليب وآلامه يتضمن في آخره فكرة أن المسيح له المجد يدعو كل المؤمنين كإخوات ليه لأنه بالتجسد بالفداء صرنا إخوة للمسيح بنعمته لأننا بنخاطب الآب نقول له أبا فبيقول أيضا ها أنا قائلا أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك يبقى اللي بيتكلم هنا المسيح له المجد بعد تجسده فبيشاور ان كل البشرية هتبقى إخواته وأيضا لما يقول وأيضا زي الإصحاح الأولاني يبقى هيجيب شاهد تاني من العهد القديم دي هتلاقوها في أشعية وفي المزامير أشعية 12 وأيضا أنا أكون متوكلا عليه وأيضا ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله أيضا دايما إشارة إلى آيات عمال يجيب آيات من العهد القديم تؤكد الفكر هو دلوقتي مشغول بفكرة إيه أن ربنا يسوع له المجد بقى واحد مننا وبقينا احنا اخواته بحكم تجسده فبقى بيكلم الاب زي كانه واحد مننا فبيقول انا اكون متوكلا عليه طب ما انت يا رب انت اللي بنتوكل احنا عليك انت الاله الحقيقي طب وماله بتجسده بقى يتكلم بلغتنا انا اكون متوكلا عليه وبعدين يقول ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الله اعطانيهم الله دي تبان قوي في صلاة ربنا يسوع له المجد في يوحنا 17 نفس الفعل ده اللي بيقول أعطانيهم الله قالوا المسيح وهو بيصلي في يوحنا 17 يقول إيه بيكلم الآب يقول له الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك يعني إيه بقى المسيح له المجد زي جارر العيال وراه العيال دول هم البشر يعني وراجع للآب بيقول له أنا جبت لك العيال وجيت ها أنا والأولاد الذين أعطيتني أتاري دي نبوة من أشعية 8 وبانت قوي في كلام المسيح له المجد في صلاته الختامية ليلة صليبه لما بيقول له أنا أنا راجع لك بالولاد بتوعك جايبهم وراجع لأن ربنا يسوع له المجد نزل من السماء عشان يرجعنا السماء احنا اترفضنا من السماء بالخطية بسبب خطيتنا احنا اتفصلنا عن ربنا بسبب خطيتنا المسيح له المجد لانه غير منفصل عن الاب اتى الى عالمنا واتى في جسد بشريتنا وصالحنا مع الاب ورجعنا تاني نعدي الفصل اللي حصل بيننا وبين الاب السماوي فبقى راجع بينا للاب زي اللي راجع باخواته الصغيرين اللي عاجزين ان هم يخلصوا نفسهم ويرجعوا نفسهم بمعنى ايه نبسطها بتبسيط اخر المسيح كلمة الله خلق البشر وخلقهم صورته ومثاله وبعدين اداهم حرية فزي اب طيب جاب عيال صغيرين وعملهم كده نظفهم ووضبهم وقال لهم ايه العبوا في الجنينة بس ما تبعدوش وبعدين وهم بيلعبوا في القصر بتاعه في الجنة بتاعته بعدوا قوي ففي شيطان كده او في عدو عمل زي زلزال او قنبلة فعملت شق في الارض ايه يلزق فيهم ياخدهم كده يشيلهم ويحضنهم يقول لهم يمسكوا فيا جامد يلزق فيهم وبعدين ينط تاني ويرجع للقصر تاني كأن ده بالظبط اللي عمله ربنا ربنا لقانا اتفصلنا عنه اتحكم علينا بالإعدام بسبب خطيتنا أنا اختطفت لي قضية الموت احنا السبب إنما بالرغم من إن احنا السبب ربنا مش عاوز يتفرج علينا واحنا بنهلك بيحبنا مش لأننا كويسين احنا وحشين بس لأننا هو خلقنا وبيحبنا ولاده فراح جه عالمنا وهو قادر انه يعدي شق الموت ده هو قادر خفش وبعدين كان لازم يلزق فينا لاننا لما بنلزق فيه بنحتمي فيه ويعبر بينا مرة اخرى ويعيدنا الى احضانه السماوي اذا فكرة منطقية وملهاش حل تاني لو العيال دول حبوا ينطوا يقعوا في الشق هيموتوا انما ملهاش حل غير ان الكبير هو اللي اتصرف الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس ها هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد يبقى المسيح لما جالنا هدم هذا الموت وخدنا تاني ورجعنا السماء نقول الآيات تاني يقول إيه لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد لهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك وأيضا ها أنا أكون متوكلا عليه وأيضا ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله اللي جاية دي بقى مهمة جدا لأنها تلخص كل اللي قلناه ده تلخيص لكل اللي فات يقول إيه فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم الأولاد الكلام على مين هنا كل البشر اسمهم الأولاد لأنهم أولاد ربنا من الأول إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم إحنا كلنا شركة في اللحم والدم يعني إيه المقصود باللحم والدم الطبيعة البشرية الإنسانية اللي فينا دي طبيعة خاصة بينا لا يشترك فيها الحيوان ولا الجماد ولا الملاك إحنا لينا طبيعة خاصة بينا كبشر لحم ودم فإذ قد تشارك الأولاد واللحم والدم يعني لأن البشر كلهم لحم ودم اشترك هو أيضا كذلك فيهما يبقى ما معنى التجسد هو أن ابن الله بالحقيقة شاركنا لحمنا ودمنا شاركنا لحمنا ودمنا يعني بقى واحد مننا يعني دخل عالمنا كإنسان كامل وهنا الطبيعة البشرية كلها ممثلة في كلمتين اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما ليه ليه يا رب تجسدت ليه كل أهم ما في إيماننا أن احنا نقول المسيح إلهنا تجسد أتى إلينا وإلى عالمنا وبقى واحد مننا ليه لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس في مشكلة مشكلة الإنسان هو الموت آخر عدو يبطل هو الموت المشكلة اللي قدام كل إنسان مهما كان هو الموت يمكن كلنا عندنا مشاكل أشكال والوان أمراض وقضايا وهموم ومتاعب إنما الحاجات دي كلها مقدور عليها اللي مش مقدور عليه إيه الموت ومفيش حد من البشر يقدر على الحتة دي يجوز واحد يبقى دكتور شاطر يقدر على مرض واحد يعرف يحل بعض مشاكله بالفلوس إنما القصة كلها إيه عند الموت الكل عاجز طب قدام هذا العجز لازم يتدخل بقى ربنا فيتجسد المسيح بمعنى يشاركنا لحمنا ودمنا ليه؟ لكي يبيد بالموت موت مين؟ موت هو لكي يبيد بموته هو لما يموت بالموت داس الموت يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس يبقى إبليس مالك الدنيا بحكم انه له سلطان الموت له سلطان على البشر لانه الموت في إيده لأن الخطية هي اللي جابت الموت للناس والخطية دي كان مصدرها عدو الخير وأجرة الخطية موت فبقى إبليس مالك البشر من الحتة دي فربنا يسوع عشان يستردنا تاني كان لازم يموت عشان يفدينا إنما هو لما يموت مفيش خوف عليه لأنه الموت ما يغلبوش لكن بموته داس الموت ده اللي احنا بنقوله عشان كده في يوحنا ثلاثة ربنا يسوع له المجد شاور على المعنى ده وهو بيكلم نيقوديموس قال له ايه قال له كما رفع موسى الحي في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به يعني إيه يعني المسيح لما طلع على الصليب بيموت لكن موته يخلصنا من الموت من سلطان الموت يعتقنا من من الموت يبقى خد الموتة بتاعتنا خد الحكم اللي علينا وعشان كده حصلت وقت اليهود ان موسى عمل لهم حية نحاسية بقى الموت ماشي في جسمهم لان التعابين قرصتهم حياة السم قرصتهم بسبب عندهم وكبريائهم وتذمرهم وشكهم فبقى الموت ماشي في جسمهم انما اللي منهم يبص على الحياة النحاسية ويضع رجاءه في هذا الموت يخلص من الموت بتاعه يعني الواحد يؤمن بموت يخلص من موت هو ده المفهوم ان الواحد لما يتعلق بموت المسيح يتخلص من موته هو الشخص لان هي دي فكرة الفداء المسيح له المجد حمل خطايانا على الخشب إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتق كلمة مريحة أوي بقى أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية يعني إيه الناس طول ما هي خايفة من الموت عايشة زي العبيد عايشة في الدنيا في رعب في ذل ليه كل يوم بيقربهم من الموت وبما ان الموت محدش بيغلبه فعايشين مذلولين عايشين في عبودية لكن إذا انهزم الموت انهزمت العبودية فتحررنا من العبودية هنا كلمة يعتق بقى يعني يخلص هنا مفهوم الخلاص يعني ايه المسيح جاي يخلصنا يعني يعتقنا طب يخلصنا من ايه من سلطان الموت من عبودية الموت فبقينا احرار بمعنى ايه مش خايفين من الموت هنتنقل من حياة لحياة افضل من عيشة في الدنيا اقرب الى الموت الى حياة بدية هي الحياة الحقيقية فما عادش الموت مرعب ولا مزعج وما عدناش عبيد ولكن صرنا احرارا عشان كده في حنا 8 المسيح لو المجد يقول ايه ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرارا ليه؟ اوعوا تفتكروا في حرية تانية حرية تانية مزيفة افرض واحد اتحرر من القوانين اتحرر من الاستعمار اتحرر من الدول والأحكام اللي عليه إنما هيعرف يتحرر من الموت إزاي هيفضل عبد عبد للخطية وبالتالي عبد للموت لكن لو ده الحرية اللي في المسيح له المجد سميها حرية مجد أولاد الله أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوي يعني الموت له شوكة كانت بتذل كل البشر وما زالت بتذل غير المصدقين غير المؤمنين اللي لسه مش عارفين أو لم يؤمنوا أن المسيح له المجد مات من أجلهم لكن اللي هيدخل من باب الإيمان على البعمودية على الأسرار على الحياة المقدسة على طريق الملكوت أين غلبتك يا هاوي يعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية عشان كده تلاحظوا ان في تعبير اسمه ظل الموت يعني ايه ظل الموت العيشة اللي عايشينها دي كلها اسمها ظل الموت في المزمور المشهور بتاع الراعي يقول ايه ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت ايه هو وادي ظل الموت هي الحياة على الارض كلها مضلل عليها الموت الحياة على الأرض مضلل عليها الموت لأنه ما حدش ما بيموتش فإذا الموت له سلطان على الكل لكن داود بقى بروح النبوة يقول ايه انا لو مشيت في وادي ظل الموت لا اخاف اشمعنى انت ما بتخافش لانك انت معي بدل انت معايا وانت الحياة الابدية وانت المخلص خلاص انا مش خايف في نبوة تاني في اشعياء تقول ايه الجالسون في كورة ظلال الموت اشرق عليهم نور الدنيا نورت ليه لان المسيح جه والمسيح هو النور الحقيقي طب جاي تعمل ايه يا رب جاي ابيد ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس لكي اعتق اولئك الذين كانوا خوفا من الموت كانت كل حياتهم تحت العبوديه يبقى اللي بيتمتع بربنا يسوع له المجد بيثبت فيه بيلزق فيه بيتحد بيه بيتخلص من حكم الموت بيقع عنه عبودية الموت الدنيا بتنور قدامه فما بيبقاش يعني مرعوب من ظلال الموت بيقول مع كل القديسين أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هو عشان كده احتفال عيد القيامة عندنا احتفال كبير قوي ليه؟ لأن في قيامة المسيح نصرتنا إحنا على الموت إحنا ما بقناش نخاف من الموت لأن المسيح قام طب ما هو كده كده هيقوم هو إله أيوة بس هي بقت تعود عليه نحن البركة والخير كله إن بقيامته أقامنا نحن أيضا إدانا قوة القيامة إدانا الحياة الأبدية فتح باب الحياة الأبدية كسر الموت وشكته لما قام من الموت فبقى طريق السماء مفتوح بالنسبة لنا دي اللي ما كانتش موجودة قبل كده عشان كده في أفس 2 يقول أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات على اعتبار ما سيكون فتح لنا طريق الأبدية وطريق السماء وبقى لنا نصيب في الحياة الأبدية من خلال الابن الوحيد مخلصنا يعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية تلاحظوا بقى ان الواحد ممكن يسأل نفسه سؤال الى اي مدى تتمتع بالمسيح له المجد كمخلص تبات في قد ايه ما بتخافش من الموت لو لسه بتترعب من الموت يبقى الكلام ده نظري انما لو انت ما بقتش بتخاف من الموت تبقى دقت يعني ايه المعنى اللي قاله بولس الرسول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات عاوز أوصل لقيامة الأموات فيبقى مش خايف ليشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا بقالها واحد مش خايف أعتق من عبودية الموت لأنه عايش في إيمان حقيقي ولازق في المسيح له المجد في حياة مقدسة طبعا مش خايف يعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم يعني إيه هو الموت جه حكم على مين على البشر مش على الملائكة فاللي عنده الأزمة واللي عنده المشكلة هم البشر فكما أن الموت أمسك في طبيعتنا كان المسيح لازم يدخل طبيعتنا عشان يطرد الموت منه يطرد الجرثومة الغلط دي عشان كده تلاحظوا ان احنا بنستخدم تعبير جميل في القداس نقول الموت الذي ايه دخل الموت دخيل الموت مش اصيل الموت في طبيعتنا دخيل على طبيعتنا احنا اتخلقنا بنعمة ربنا لكي نحيا معه الى الابد لكن الموت دخل علينا بسبب خطيتنا إنما الموت اللي دخل ده المسيح دخل كمان في الطبيعة عشان يطرده يطرده بره ويطلعه تاني من الطبيعة دي وينقي طبيعتنا من حكم الموت فيقول لأنه حقا ليس يمسك ملائكة بل يمسك نسل إبراهيم يعني المسيح له المجد اتحد بطبيعتنا لأن الموت مسك في جسدنا ومسكش في جسد ملائكة أو الملائكة ما لهمش جسد ليه سماهم نسل إبراهيم سماهم نسل إبراهيم لأنه اليهود دايما يعتبروا أن جدهم الأساسي إبراهيم مش آدم يعتبروا كده لأن آدم يخليهم زيهم زي غيرهم إنما أبونا إبراهيم يديهم هذا التميز إن هم مختارين لأن أبونا إبراهيم أساس الاختيار قال لهم لو حتى لو قلت أبونا إبراهيم برضه محكوم عليه بالموت ونسل إبراهيم مذلولين في عبودية الموت فهي هي نسل آدم نسل إبراهيم أهو كلهم أموات إنما ربنا يسوع له المجد أمسك في طبيعتنا مسك فيها عشان يطرد منها منها الموت زي القديس أظن كيرولس الكبير لما قال عارفين موسى عمل إيه وط على الأرض مسك التعبان من ديله قام التعبان إيه فقد قوته ورجع عصاية فالمسيح له المجد لما مسك الموت الموت رجع بقى حتة عصاية خاب تاني وما بقاش حية مزعجة ليه لأن المسيح له المجد مسكه فالمسيح له المجد بتجسده أبطل مفعول هذا الموت اللي دخل حياتنا بس لسه تتكل على دورنا ده ما يلغيش دورنا ان احنا لازم نؤمن ونعتمد ونلزق في ربنا يسوع له المجد بالتوبة بالجهاد بالأسرار المقدسة بحياة تليق بوصيته يبقى ماشيين في اتجاه السماء يعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم ومن ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء رجع تاني لنفس الفكرة عشان كده كان ربنا يسوع لازم يبقى شبهنا في كل شيء نقدر نحط حاجة ضمنيا بين قوسين كده فاهمينها كلنا ايه ما خلا الخطية واحدة ما عدا الخطية واحدة ليه ليه بنحطها ضمنيا لان الخطية ما كانتش اصيلة لما اتخلقنا لما اتخلقنا كطبيعة بشرية ربنا ما خلقناش بخطية دي الخطية دخلت علينا بإرادتنا فالمسيح له المجد شابهنا في كل شيء لو قلت طب والخطية نقول لك الخطية مش مش أصيلة دخيلة فالمسيح ما ينفعش يشبهنا في الخطية لكن في كل الصفات الإنسانية هو المسيح فينا المسيح يحزن ويفرح المسيح يحس ويتألم المسيح بيفكر المسيح يتعب المسيح ينام المسيح يبكي له المجد لكن هو كإله بتجسده يشركنا في كل يشاركنا في كل شيء لكن بدون خطية كان ينبغي هنا بقى حتما ولازما انه لازم بتجسده يبقى انسان كامل والحته دي مهمه ليه في وقت في التاريخ كانوا بعض الهراطقه الهراطقه دول يطلعوا بفكره تبدو براقه انما تكون فيها حته غلط او حتت فساعات من كتر يعني اعجابهم بربنا يسوع يقولوا بس هو مش انسان قوي هو انسان كده وكده هو انسان يعني تخيلا تلاقي الكنيسه قالت لا ده انسان كامل تجسد وتأنس له طبيعة إنسانية كاملة وفي روح إنسانية زي أي إنسان ليه؟ لأنه لابد أن يشبه إخواته في كل شيء وإلا ما ينفعش ينوب عنهم ويكفر عنهم ويفزيهم من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما هو كمان بتجسده بيحس بينا لأنه تصور أنت مريض واحد جاله نفس المرض عشان يتوجع نفس الوجع ما يقدرش يعملها واحد ياخد مرض واحد يحطه في نفسه إلا ربنا يقدر يعمل دي لكن هنا لما ربنا يشاركنا ذلنا يشاركنا ضعفنا يشاركنا حياتنا على الأرض يكون بنا رحيم ليه؟ لأن لما تقول له رب أنت عارف أن أنا ضعيف يقول لك عارف عارف ليه؟ عارف بالخبرة كمان عارف يعني إيه واحد يتعب وينهك عارف يعني إيه النوم يغلب واحد يعني في ليلة صليبه يقول يعذر التلاميذ يقول لهم إيه الجسد ضعيف الجسد ضعيف لكن الروح نشيط لكن اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة هنا يكون بنا رحيما لما الواحد يقول له رب انت عارف ان انا ضعيف ارادتي ضعيفة يقول له عارف عشان كده بديك فرصة تاني وتالت وعاشر لاني عارف انك ضعيف فيكون بنا رحيما عارفين تخيلا لو كان ربنا ده ما تجسدش وهو اله عالي في سماء بعيد عن طبيعة البشر هيجيب رحمة ازاي كيف يرحمنا وهو لا يدري ضعفنا وعجزنا انما بتجسده بالامه على الارض يحس بينا جدا في كل ألمنا يتألم في كل ضيقنا يتضايق حتى التجربة يعني لما يجربنا عدو الخير يقوم المسيح يقول أنا سبقت وتجربت وعارف يعني إيه خداع الشيطان بس عاوز أقول لكم ممكن تغلبه أنا غلبت فوريتكم إزاي تغلبه فالمسيح له المجد سمح لعدو الخير يجربه كإنسان عشان ما يبقاش في حاجة يعني ما دقهاش وهو على الأرض يقول لأن من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا هنا أضاف معنى جديد خالص احنا ماشيين طول الإصحاح بيفسر لنا لماذا تجسد المسيح وعرضها بطريقة عميقة فلسفية فلسفية يعني مش معقدة ولا حاجة لكن فيها عمق فيها فكر ازاي ربنا كان لازم يجي ويشبهنا في كل حاجة ويقدسنا بقدسته بمشاركته لحمنا ودمنا ويبيد بموته الذي له سلطان الموت أي إبليس كمان بالطريقة دي هياخد مكانة جديدة بقى مكانة رئيس الكهنة هو رئيس الكهنة عند العبرانيين عند اليهود دوره ايه لسه هيشرح الحتة دي بالتفصيل قدام بس نلخصها باختصار رئيس الكهنة اليهودي دوره أن يقام من, الأج... من الناس لأجل الناس لكي يقدم قرابين عن خطايا الناس يعني إيه يطلعوه من وسط الناس واحد من وسطهم يختاروه ويزكوه وربنا يختاره وبعدين يمسحوه مخصص مقدس مكرس لخدمة الكهنوت وبعدين دوره إيه يقدم ذبايح عن خطايا الشعب رئيس الكهنة اليهودي كان لازم قبل ما يقدم ذبيحة عن حد يقدم ذبيحة عن نفسه ليه؟ أصل هو كمان غلطان لكن لأنه مقام من أجل الناس ومن الناس هو إنسان فلأنه إنسان ضعيف كان يحس بالناس ورئيس الكهنة اليهودي كان بيحس بالناس حتى المخطئ بيشفع فيه كلمة برزبتيروس دي يعني كاهن يعني شفيع بيقدم دور شفاعة هنا انه بيشفع في هذا المخطئ امام الله كل الدور ده الحقيقة دور قاصر في العهد القديم ليه الكاهن نفسه مليان خطية والذبيحة ذبيحة حيوانية ما تقدرش تشيل خطية انسان ومن غلط لغلط الغلط متكرر والحكاية يعني فيها قصور شديد إنما المسيح له المجد هنا يبان دوره الكهنوتي بقى يعني إيه هو يقدم ذاته ذبيحة هو بنفسه اللي بيقدمها فلأن هو اللي بيقدمها يبقى كاهن أو رئيس كاهن ومفيش ذبيحة تاني تنفع تسد عن كل البشر إلا نفسه جسده فيقوم يقدم جسده عشان كده من أقوال القديسين يقولوا إن ربنا يسوع له المجد اختار الصليب عشان على الصليب يبقى هو الكاهن ويبقى هو نفسه كمان الذبيحة هو نفسه الكاهن اللي بيكهن عشان كده منتصب كأنه بيصلي وفي نفس الوقت مذبوح والدم نازل منه لأن هو كاهن وذبيحة في نفس الوقت لأن لا في كاهن ينفع ولا في ذبيحة تنفع هل في كاهن في البشر يستطيع أن يكفر عن خطايا الناس ده رئيس الكهنة اليهودي كانوا يقعدوا يقدموا عنه ذبايح ويحموه وكده يطهروه ويدخلوه كده على قدس الأقداس مرة في السنة ويجروه تاني عشان يطلع ومن سنة لسنة يعيدوا الطقس ده وهم حاسين بعجزه بعجزه لأنه لازم كل سنة يدخل لأنها مش نافعة إنما المسيح يدخل مرة واحدة ويعمل المأمورية ليه؟ لأنها هتنفع هتسد إلى آخر الدهور لأن هو رئيس الكهنة الأعظم الوحيد اللي بلا خطية الغير محدود وفي نفس الوقت هو الذبيحة الكاملة اللي بلا عيب مش بس دم بشري دم بشري وبلا عيب دم ابن الله فيقول لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا عشان كده بعد شوية هيقول احنا لينا رئيس كهنة غير بقى اليهود احنا رئيس كهنتنا ربنا يسوع له كل المجد اليهود ليهم هارون ليهم لاوي انما كل دول ايه بشر تعبان محتاج اللي يكفر عنه إنما احنا في العهد الجديد ملناش في الكهنوت القديم بقى لينا كهنوت جديد خاص بينا رأسه ورئاسته هو المسيح له كل المجد يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله يعني إيه الوحيد اللي فيه الأمانة مطلقة هو المسيح هو الوحيد البرفكت الكامل اللي يقدر ينوب عن كل البشر ويشفع فينا شفاعة مطلقة لغفران خطايانا الباقي كله دوره قاصر وضعيف حتى يكفر خطايا الشعب لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين لأن المسيح له المجد تألم في الدنيا يقدر يعين المجربين هنا كانت من الزاوية اللاهوتية الخلاصية أنه بيشرح أن المسيح له المجد بآلامه يعين كل المتألمين أو بآلامه يخلصنا لأنه آلام المسيح له المجد فيها الشفاء فيها الشفاء ليه؟ الشفاء من الخطية احنا نقول كده في صلاة السبت ثمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ فيها وبنكلمه نقول له بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية بمساميرك بآلامك لأن آلامه فيها قوة الشفاء قوة الحياة لأنها مش آلام عادية مش آلام لشخص عادي ولا إنسان عادي فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين آية معزية وجميلة ليه كل الناس بتتجرب ولما واحد يجي يعين واحد مجرب على طول لسان حاله يقول له ايه ما اصل انت مش حاسس باللي فيا انت مش ضايق المر اللي انا فيه انت مش مش محدش حاسس باللي جوايا انما المسيح لو المجد يوشوشه ساعتها يقول له ايه يقول له انا حاسس انا حاسس ليه انت عديت على ايه وانا ما عديتش عليه عديت على فقر انا كنت افقر منك عديت على ذل انا اتذليت اكتر منك عديت على وجع ما فيش حد اتوجع في التاريخ قدي عديت على خيانة أنا اتخنت يعني خانوني أقرب الناس عديت على عار وخزي وعري أنا تعريت وأنا ملك الملوك عديت على قول إيه اللي ممكن تكون عديت عليه في تجربتك وأنا ما كنتش عديت عليه فلما الواحد يئن ويبقى حاسس إن محدش يستطيع أن يعينه يعينه يجي المسيح يقول له ايه انا اقدر ليه ان كنت انت فقدت شخص غالي ده انا فقدت الاف من اغلى الناس عندي في الشر وفي حد يحزن قد حزن المسيح له المجد على البشرية الساقطة ليلة صليب وتقال عنه انه بدأ يحزن ويدهش ويكتئب وقيل عنه نفسي حزينة جدا حتى الموت ليه على كل الأجيال اللي هلكت كل النفوس اللي ضاعت ده حزن أصعب من حزن أي أب وأم على أولاده المسيح داء الحزن ده داء كل حاجة كل المرار اللي ممكن يعدي على إنسان داء ربنا يسوع له المجد عشان كده أجمل صورة تعزي الإنسان هي صورة المسيح المصلوب وأكثر شخص يسند الشخص المجرب هو المسيح المجرب إنما الإنسان العادي زي حالتنا كده يتقال عليه معزون متعبون كلكم ليه؟ كأنك بتتكلم وانت ايدك في الماء الباردة إنما اللي اتسمر والمسمار دخل شق لحمه وجلده وعظمه ده لما يقول له اصبر يا ابني محدش يقدر يقول له لا محدش يقدر يقول له لا ليه؟ هو بيقول كلام تصمت كل الأفواه لما يقول بصبركم تقتنون أنفسكم يقول له رب ما حدش صبر في التاريخ زيك لما نقول طوبى لما يقول طوبى للحزانة الآن نقول له ما حدش حزن قدك لما يقول إن آلامكم دي لا تقاس بالمجد العتيد نقول له آلامك غلبت وسبقت وأكثر من كل آلام البشر مهما حصل فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين بعد ما علمنا بولس معرض الفكرة الجميلة دي لماذا تجسد المسيح والمسيح المنتظر بالنسبة لليهود هو هذا الذي وضع قليلا عن الملائكة ولكن بالمجد والكرامة توج وأخضع كل شيء تحت قدميه وكان يليق به أن يكمل بالآلام رحلة الخلاص وقال لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد يدخل بقى على إصحاح ثلاثة بخبر مفرح بقى ونتيجة جميلة يقول من ثم أيها الإخوة القديسون ما هو لسه كان بيقول المقدس والمقدسين فبيقول انتوا بقى اللي اتعمدتم واللي خدتوا مسحة الروح القدس صرتم قديسين أو مقدسين لأنكم تقدستم بالقدوس احنا ملناش قداسة بدون المسيح بدون روح القدوس فبقى يخاطبنا ويقول لنا من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية يعني إيه ده كمان مدعوين ان انتوا تشاركوا المسيح سماه المسيح لو المجد راح السماء ومستنيكم بيدعوكم للسماء لأنه سبع وراح السماء وكل المقدسين مدعوين أن يشاركوا سماء شوف كلام المشجع لأن هو الهدف كان كده أنه ياخدنا من الأرض ويرجعنا السماء زي ما قال واحد من القديسين صار ابن الله ابنا للبشر لكي يجعل أولاد البشر أولاد الله ونزل ابن الله إلى الأرض لكي يأخذ الأرضيين إلى سمائه واخدين بالكم يبقى هو جاي عشان ياخدنا السماء في الآخر فبيقول من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع يعني إيه لاحظوا بمعنى ركزوا وانتبهوا وبصوا وراقبوا وعينيكم ما تنزلش عن رئيس رسول اعترافنا سماه الإصحاح اللي فات رئيس خلاصنا المرة دي بيسميه رسول اعترافنا ليه؟ لما كان المسيحي في الأول غير مؤمن بيبقى حاجة اسمها الموعوظ موعوظ يعني يتوعظ وبعدين قبل ما يتعمد يقف كده يرفع ايده ويعترف يعترف أهم حاجة في اعترافه اللي هو قانون الإيمان اللي بيقوله يقول أؤمن بإله واحد الله الأب ضابط الكل الرب الابن الوحيد الوحيد يسوع المسيح يعترف أن المسيح له المجد هو الله المتجسد مخلص البشر فأصبح المسيح اسمه إيه رسول اعترفنا يعني نحن نعترف به أنه هو المسيح المخلص اللي هيدخلنا السماء فرئيس خلصنا ورسول اعترفنا يعني احنا هو ده الذي أرسل إلينا من السماء ليخلصنا وصار لنا رسول اعترفنا تلاحظوا لسه في بقية للحتة دي في القداس في آخر القداس في حاجة اسمها الاعتراف الأخير الاعتراف الأخير مش أن الواحد يقول خطيته في سره مثلا قبل ما يتناول لا ده الاعتراف الأخير هو الاعتراف بالإيمان قبل ما تتناول لازم تعترف داخليا وبصوت عالي كمان إن أمكن أن هذا هو الجسد المحي الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأن المسيح رسول اعترفنا قبل ما تتناول لازم تقول أؤمن ده اللي اسمه الاعتراف أنت تعترف بالإيمان عشان كده الكتاب يقول إيه القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص يعني اللي بتؤمن به في قلبك بيطلع على لسانك على شكل اعتراف هنا اسمه اعتراف الإيمان فالمسيح له المجد هو رسول اعترافنا ورئيس كهنته لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين نكمل المرة الجاية ناخد آية واحدة فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين نقولها كم مرة فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين كمان مرة فيما هو قد تألم مجربا يقدر